الطريق اللي انت ماشي فيه ده اخره حيطه اه ما انا عارف ان اخره حيطه اه يا ابني اخره حيطه
ايوه طب آه، سيبني اجرب يا ابني اخره حيطه ايوه ايوه ما, ما انا شايف برضه
يمشي لحد دماغه ما تخبط في الحيطه اه اه اي آه، ده اخره حيطه فعلا بسم الله
تصور حجم المأساة في قضية النت
اخي هل أنت ملتزم؟
على بصيره لازم عشان يتوب من الزنا يترك كل ما يؤدي إلى الزنا يبقى لازم يتجوز
دين الاسلام هذا الدين يحرر من تقديس وتأليه البشر دين الاسلام هذا الدين يحرر من الخوف من غير الله هذا الدين يقيم لكل إنسان وزنا مصيبة اعفى لحيته ولبس الجلابيه ادي قسطين والطاقيه بقوا كام ثلاث اقساط وخلاص وبطل يدفع اقساط لربنا يا جماعه هذا الدين لابد ان يؤخذ جمله واحده يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين تذكروا ان اكبر مشكله في النظر الى النساء مش قضيه ان النظره زين لا لا لا ده في مشكله اكبر من كده في مشكله اكبر من كده هذه خيانه لله لله مش مشكله الشباب اللي واقفين على النواصي النهارده انهم بيبصوا للبنات ولا انهم بيشربوا بانجو ولكن مشكلتهم ايضا الناس اللي بيطوفوا عليهم يدعوهم الى الى غير دين الاسلام انتوا فاهمين ولا لا وانت بتعمل ايه احمد ربنا ان انا بصلي الحمد لله ان انت بتصلي قاعدين قدام معهد الاورام بتاع السرطان وواد وبنت واقفين على الكورنيش فخبطت على كتف الواد كده وشاورت له على معهد السرطان نعم.
قلت له لا ده المعهد ده بتاع السرطان ما انا عارف يعني قلت له مش خايف ليه قلت له السرطان سرطان يقعد 10 ساعات قدام النت وياكل سندوتش واثنين وهو مش دريان مش واخد باله بياكل ايه الشباب دول مين يجيبهم يا جماعه الدنيا دي ملهاش لازمه بس الخطر انك تكتشف كده بعد فوات الاوان يا جماعه الحياه دي فيها دور تاني فيها ملحق يعني طب فيها اعاده ممكن الواحد يعيد السنه ما تتعادش خلص على هو بصيره عايز يعمل كل الدنيا دي تروح في جهنم بس انا اطلع في ناس عايشين المعنى ده في زمان قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين من اروع ما قدم فضيله الشيخ محمد حسين يعقوب على بصيره والان مع المحاضره
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا أيها الإخوة إني أحبكم في الله أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ذكرنا في العديد من المرات وفي بداية كل مرة أننا نقصد بالالتزام الدخول في الشرع سلوك الطريق إلى رضا الله سبحانه وتعالى نقصد بالالتزام أن نكون الشخصية المسلمة المتميزة نقصد بالالتزام أن يكون الإنسان هو العبد العبد الذي خلق ليعبد الله نقصد بالالتزام أن تكون الشخصية التي صنعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقصد بالالتزام أن تكون الرجل على الهيئة والكيفية التي يحبها الله هذا هو الالتزام هذا معنى إنسان ملتزم هذا معنى رجل ملتزم وبناء على هذا المعنى أنا أسألك الآن هل أنت ملتزم؟ وليس أحد يجيب عن هذا السؤال إلا أنت فالذي يعلم خفاياك وقضاياك هو الله ذكرنا من أصول الالتزام الكثير وكان منها وهو أهمها التوبة العقدية نسأل الله عز وجل أن يرزقنا توبة ترضيه اللهم تب علينا توبة نصوحا هذه التوبة العقدية توبة العقائد ومن توبة العقائد أريد أن أضيف الليلة أن نأخذ الإسلام بشموليته وخصوصا أننا نلتقي الليلة بعد رمضان نسأل الله أن يتقبل منا رمضان نلتقي بعد رمضان والكل وكأنها ظاهرة يشكو الفتور بعد رمضان وكيف الحال بعد رمضان اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا فلذلك نحن نريد بعد رمضان أن نتوب نتوب مما قصرنا فيه في رمضان فضلا عن التفريط الذي حصل في الأسبوعين اللذين بعد رمضان أيها الإخوة مع شديد الأسف وأنا أقول التزام وملتزمين لا تكاد تجد هذه الشخصية التي يرضاها النبي محمد التي يرضاها الله لعباده إننا كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم غثاء هذا وصف صادق نتيجة عدم فهم حقيقي ووعي بدين الله سبحانه وتعالى كما ينبغي إننا نريد توبة حقيقية بعد رمضان من التفريط في فهم الإسلام من التفريط في معرفة عظمة دين الله من التفريط في تقدير النعمة التي نعيشها نعمة الإسلام اللهم أتمها علينا وأدمها يا رب اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به الشاهد إننا نريد التوبة التوبة من تقصيرنا في حق ديننا التوبة من تفريطنا في معرفة ديننا التوبة من عدم قيامنا بحق ديننا التوبة من عدم إلمامنا بشمولية واستيعاب هذا الدين لحاجاتنا وقضايانا إننا نريد أن نتوب اللهم تب علينا يا رب الشاهد إذا أردنا هذه التوبة فنريد الليلة لأن التوبة كما ذكرنا وقتها لابد من شرط صحة التوبة العمل وإني لغفار لمن تاب وآمن و... وعمل إلا من تاب وآمن و... وعمل فلا بد أن يستتبع التوبة عمل عكس ما تبت منه وهذه قضية تذكرون مناظرة الصلاة قيل له تارك الصلاة كافر ولا غير كافر قال كافر قال إذا أراد أن يدخل في الإسلام فماذا يصنع قال يتشهد قال هو عليها مقيم يعني هو إيه متشهد أصلا هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مشكلته أن هو ما بيصليش فإذا أراد أن يتوب يعمل إيه يصلي ومن هنا أصلوا أصلا أن من خرج بشيء دخل به يعني اللي خرج من الإسلام بحاجة عشان يدخل يدخل بالتوبة منها من, من ذاتها وده شبهه ب- أو استدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها السيئة الحسنة تمحوها فيها كلام كتير لكن خلاصة الكلام أنك ينبغي أن تتبع السيئة حسنة من جنسها كي تمحوها ماشي صليت على رسول اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا يبقى الرجل إذا أراد أن يتوب من شيء فعليه أن يعمل عكس ما إيه ما تام منه ما تنطقوا يا جماعة عكس إيه آه آه أوكي. أيوه خليكم معايا الله يكرمك عكس ما تاب منه يعني واحد تاب من الزنا خلاص بطل زنا تاب اللهم تب على كل عاصم مسلم يا رب لازم عشان يتوب من الزنا يترك كل ما يؤدي إلى الزنا يبقى لازم يتجوز مثلا يعني يتزوج طيب هو متزوج يبقى لازم يترك الصحبة التي تؤدي إلى هذا لازم يترك النظر اللي كان بيؤدي إلى هذا لازم يترك قراءة كذا لازم يترك هذه الأمور الشاهد أننا إذا تبنى من التقصير في حق الدين فلا بد أن نعود لنعرف حق الدين ونؤدي حق الدين إذا تبنى من عدم الفهم لابد أن نحاول أن نفهم وندرس كي نفهم من فهم الدين هذه القصة التي أركز دائما على إعادتها على مسامعكم أن من أصول الإسلام أنه لن يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه هذا أصل من أصول الإسلام العظيم أن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه كان لقاء رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم مع بني شيبان عرض عليهم الإسلام طلب منهم النصرة والمنعة أثنوا على الكلام وقبلوا قالوا كلام جميل جدا اللي انت بتقوله ده ورائع وممتاز ومستعدين مستعدين تسلموا مستعدين تنصروا الدين ننصره قالوا ولكن وأهم حاجة كلمة ايه آه ولكن دي مأساة ولكن قالوا ولكن إننا نرى هذا الأمر مما تكرهه الملوك قالوا إننا نرى هذا الأمر الأمر اللي هو إيه الدين مما تكرهه الملوك واضح ولا لا فعلا هذا الدين مما تكرهه الملوك التزام الناس بدين مما تكرهه الملوك والتزام الناس بالإسلام أصلا مما تكرهه الملوك ليه عشان كده كان لنا خطبة أو درس لا أذكر قديم زمان لماذا يخافون من الإسلام ليه لأن هذا الدين يبث في الرجل الحرية الحرية مما سوى الله عبد لله فقط فوجود هذه الحرية في قلبه هتعمل مشاكل كتير فهذا الدين مما تكرهه الملوك لأنه يحرر البشر من العبادة للبشر واضح؟ هذا الدين يحرر من تقديس وتأليه البشر هذا الدين يحرر من الخوف من غير الله هذا الدين يقيم لكل إنسان وزنا من أصغر زمان كانوا يقولوا عبد مملوك دلوقتي نقول أقل حاجة من أصغر شيء في هذه الدنيا أي إنسان مهما كان منزلته أن يكون له كلمة باسم الإسلام لذلك قالوا له إن هذا الأمر مما تكرهه الملوك فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا قالوا له كسرى وقيصر هيكرهوا أكيد الموضوع ده فلذلك خلينا احنا العرب على قدنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق ما أسأتم الرد إذ إيه آه أنتوا قلتوا الحق يبقى كلام جميل جدا ولكن هذا الأمر لن ينصره لن ينصر هذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه نرجع تاني نذكر بقضية التقسيط فاكرين لما اتكلمنا هنا عن موضوع التقسيط ان كثير من الشباب بياخد الدين بالتقسيط اسمك ايه الاخ طه اعفى لحيته ولبس الجلابيه ادي قسطين والطاقيه بقوا كام ثلاث اقساط وخلاص على كده وبطل يدفع اقساط لربنا كعاده اهل زمانه فلان ترك البنات وبقى يصلي في الجامع بس دفع القسطين وانتهت القضية عند هذا الحد وفلان عمل كذا وكذا وخلاص ووقف عند هذا الحد يا جماعة هذا الدين لابد أن يؤخذ جملة واحدة لابد من أصول الالتزام حمل هم الدين أن نكون مسؤولين عن هذا الدين مسؤولية شخصية يعني الأخ طه والأخ أحمد والأخ محمد لابد أنهم يكونوا مسؤولين عن الدين مسؤولية شخصية يعني كأن هذا الدين عرضه مش كأن هذه الحقيقة هي عرضه شوف الإنسان يغار على شرفه إزاي ويهتم لقضية الحفاظ على شرفه إزاي هو الدين كده مرة واحد سب الدين فواحد اتهور عليه وصلت للاسم فالظابط في الاسم بيقول له يا ابني انت هو شتم ابوك قال له لا ده شتم اللي اغلى من ابويا ربنا ربي الهي سيدي ده اعظم من ابويا ومن الدنيا دي كلها فلازم اغير على ربنا وعشان كده انا قلت لكم قبل كده ان اكبر مشكله في النظر الى النساء مش قضيه ان النظره زنا لا لا لا ده في مشكله اكبر من كده الاكبر من كده عارف ايه انك لما تنظر لامراه متبرجه وتبتسم او ينشرح صدرك او دماغك تهلل فرحا بالمنظر اللي انت شفته او النشوه تنتشي بيه هذه خيانه لله ان تسعد بان يعصى الله ان تنشرح بان يحارب الله ان ترضى وتقر ان يخان الله دي اخطر من ايه دي اخطر من مجرد المعصيه من مجرد النظره اكبر من الزنا ان ترضى ان يهان دينك فلذلك اللي يمشي في مصر الجديده ويشوف الشباب اللي على النواصي ويشوف الناس اللي بيدعوهم الى غير مله الاسلام يقول ان ان اي مسلم ما يقومش بالمهمه للحفاظ على دين هؤلاء يبقى خاين لدين الله لانه بيؤخذوا الى غير الدين بيؤخذوا الى مله غير مله الاسلام بيؤخذوا الى بطن مش مشكله الشباب اللي واقفين على النواصي النهارده انهم بيبصوا للبنات ولا انهم بيشربوا بانجو مش دي مشكلتهم الوحيده وان كانت دي من المشاكل ولكن مشكلتهم ايضا الناس اللي بيطوفوا عليهم يدعوهم الى الى غير دين الاسلام انتوا فاهمين ولا لا طب انت بتعمل ايه تقول لي انت تحمد ربنا ان انا كده انا كفايه الحمد لله احمد ربنا ان انا بصلي طب الحمد لله ان انت بتصلي ولكن لن يكون من حملة هذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه يبقى الحمد لله على إنك بتصلي والحمد لله على إنك صمت رمضان والحمد لله قوي إنك بطلت النت والقعاد قدامه في صلاة الدردشة الحمد لله والحمد لله أزيد إنك تبت من القنوات الفضائية والحمد لله أكتر وأكتر ان ربنا صرف عنك الشله الحمد لله على كل ده ولكن انا عايز احمد ربنا بقى على بقيه الاسلام معاك صح ولا لا اه فين بقيه الاسلام اديني بقيه الاسلام قول لي فاضل ايه ده كده تمام التمام لا فاضل طلب العلم فين نمره اتنين الزياده من النوافل فين نمره ثلاثه مسؤوليتك في الدعوه الى الله انا قلت قبل كده ان في ناس مع شديد الأسف جعلوا الدعوة كل همهم ونسيوا كل حاجة إلا الدعوة إلى الله ناس طيبين همهم الدعوة إلى الله وشغالين مش كسلانين ولكن كون ان احنا نخلي الالتزام او الدين هو الدعوة الى الله يبقى الكلام ده ايه غلط مش هو ده الدين كون ان احنا نخلي الالتزام او الدين زي ناس تانيين اخوان او غيرهم ان يبقى هو قضيته الوصول لحكم او غيره او نقابات او مجالس نيابيه او غيره مش ده الدين الدين كل الحياه زي ما قلنا كده قال الله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الامام الشافعي لو لم ينزل الله حجه على خلقه الا هذه السوره لكفتهم ليه السوره بتقول انهم ثلاث خطوط متوازيه إن الإنسان في خسر كل الناس خسرانين إلا الذين آمنوا العلم وعملوا الصالحات العبادة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الدعوة إلى الله يبقى ليطغى جانب على جانب لا يجوز لابد من الجوانب الثلاثة متوازية العلم اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب دعوة بدون علم تضل وتضر دعوة بجهل تفسد ولا تصلح دعوة بقلة علم تؤذي وتضيع قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة قال العلماء على علم شوف شرط سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي ف هو ده العلم فوعاها بتفهم لازم تفهمها فوعاها لا لا شوف الشرط فأداها ها كما سمعها كما سمعها يبقى شرط انه يكون بيفهم وشرط انه يكون حافظ يؤدي كما سمع لكن عشان يبقى واحد لا بيعرف يحفظ ولا بيعرف يؤدي ويدعو ما ينفعش قول لي بس اهو انت جبت المفيد انا لا بعرف احفظ ولا بعرف اقرا براءه اقول لك لا مش براءه ده انت بتعرف تحفظ وتعرف تأدي الاغاني قوي صح امال انت يعني خدت شهاده من الكليه ازاي ولا بالغش اهو انا عايزك تغش في الدين تحط في جيبك ورقه وتطلعها تتكلم منها غلط الكلام ده لا ان انا اوصل شريط ان انا اوصل كتاب ان انا امشي مع حد بيدعو الى الله ما احنا قلنا قبل كده لو ما تعرفش تبقى خدام لدين ربنا تعمل ايه خليك خدام لخدامين دين ربنا يبقى لو مش هتقدر تبقى خدام لدين ربنا تعمل ايه آه، خدام خدامين دين ربنا لازم يبقى لك دور في هذه النصرة قال الله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ربنا ندى على مين دلوقتي الذين آمنوا أنت منهم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله لو أنت من المؤمنين يبقى الخطاب ده ليك ربنا سبحانه وتعالى قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن أنا ومن إيه اتبعني هل أنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى وراه في الدعوة إلى الله لازم لك دور يا جماعة الدعوة لها هدف يعني احنا إذا تجولنا على هؤلاء الذين يقفون على النواصي أو هؤلاء الذين يقيمون على المنكرات أنا نفسي شباب منكم وانتوا شباب زي الورد يدخلوا نت كافيه وأنا عملت اليومين دول درسين عن النت ما كنتش أتخيل ولا أتصور ان المأساة بالحجم ده ما كنتش متصور حجم المأساة في قضية النت اطلعت على حقائق مذهلة مذهلة بجميع المقاييس فالشاهد ان زي ما بقول كده مش محتاجين اللي على النواصي بس محتاجين اللي في المقاهي مقاهي النت اللي مفتوحة واللي كترت النهاردة لا يخلو شارع منها ان احنا ندخل على الولد اللي قاعد ده ونتعرف عليه وخصوصا ان كلكم نت في النت ها واقول له ان انا ممتاز جدا في الموضوع ده عايز اعرفك حاجه جديده وادخل بيه على موقع اسلامي اغير له اللي هو فيه افهمه الموضوع ان يا ابني انت قاعد كده ده انا طبعا في احصاءات وبيانات وبحوث افادت ان النت بقى ادمان زي السجاير زي التدخين بقى ادمان اللي بيدمن القعده بيذكروا ان بعض الشباب بيقعد قدام النت 12 ل 14 ساعه متواصله 10 ساعات متواصله قاعد قدام طبعا اظن الحقيقه دي انتوا عارفينها ولا مش عارفينها ولا دي الكلام ده احسن يكون الكلام ده يكون كلام جرايد يا جماعه دي حقيقه فعلا اه يقعد 10 ساعات قدام النت وياكل سندوتش واتنين وهو مش دريان مش واخد باله بياكل ايه فالشاهد انه الشباب دول مين يجيبهم يا جماعه مين يجيبهم الا انتم مش هينفع انا ادخل صح ولا لا لا انا ولا اللي زيي انتوا اللي هتدخلوا وانتوا اللي تقعدوا معاهم وان انتوا ما جبتهمش يبقى مسؤوليتكم انتوا قدام ربنا لان بيقولوا ان فرض الكفايه فرض عين حتى يقوم به الكفايه انتوا فاهمين ازاي ولا لا فرض الكفايه تعريفه انه اذا قام به البعض سقط عن الكل صح فاذا قام به البعض ما قامش به البعض ها يأس من الكل فهو فرض عين على الكل لحد ما يقوم به البعض البعض دول اهل الخبره اهل الذكر اهل الفن اهل المساله انتوا بقى اهل الموضوع ده فالشاهد ايه ان مسؤوليتكم الدعوه دي مسؤوليه مسؤوليه واحد يقول لي انا اسف يا عم الشيخ هي المساله مش قله علم مساله موضوع مش محتاج علم قوي لكن انا بتكسف بستحي اقول له لو قلنا لك تعالى مسابقه وتاخد مليون جنيه تقول لي بتكسف بستحي لا ليه آه، مليون جنيه يا عم طب دي هتدخلك الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم من الملايين خير من الملايين ربنا يهدي بيك راجل واحد بس طب عايزين نحدد الهدف الهدف من موضوع الدعوة الهدف منه أيها الإخوة يقظة الروح وحياة القلوب وصحوة حقيقية في الوجدان والمشاعر ربنا سمى الحياة لعبة وما الحياة الدنيا إلا إيه لعب وله فالحياة دي لعبة محتاجة بس تلعب صح ففي سرد قصة واحد أتى المرأة وناس معاه وانتحر قلت للأسف الشديد أن هؤلاء الناس جهال هم لما يمتلك 15 ساعة يد الساعة بكم؟ الساعة ب 150 ألف جنيه ب 300 ماشي ب 300 يا عم 30 ساعة انتوا ادرى استفزني انهم انا كنت بقول 15 ساعه الراجل ده قال 30 هو ادرى ما اعرفش يمكن يكونوا 30 ساعه 30 ساعه الساعه ب 150 الف جنيه ليه ليه تفتكر ليه يا اخي لا ده هو بيدور على حاجه اه بيدور على التميز منظره على الناس عايز يبقى احسن عايز آه، عايز يبقى مبسوط عايز سعاده مش كده اكيد هو مجموعه العربيات اللي عنده اللي هم قالوا عليها الشقه اللي 1500 متر اللي هي في الزمالك ثلاث مستويات الساعات النسوان اللي كان بيتجوزها نوعيه النسوان نفسها فنانات اللي كذا واللي كذا كان بيدور الراجل ده على حاجه صح ولا لا كان بيدور على حاجه بس لعبها غلط فلما لعبها غلط ايه اللي حصل مات فقد روحه قتل نفسه صح ولا لا هي دي الحياه بقى لو ما لعبناش الحياه دي صح هتشنو نفسك هتشنو نفسك بالحبل اللي انت عايز تطلع فيه اللي انت بتتسلق عليه للمجد للشهرة للسعادة هيخنقك هيشنكلك فلذلك انا بقول ان المشكلة انه مش فاهم المشكلة ان هو ما يعرفش والمسؤولية انه ما لقاش حد يفهمه يمكن اعرض رفض انه يفهم يمكن انا ما اعرفش لكن انا بقول ان الناس دي كلها محتاجة يقظة الروح الواد اللي انت قلت لي انه فعلا بيقعد 10 ساعات قدام النت محتاج حد ي- ينغزه يهزه يصحيه يقول له انت بتعمل ايه؟ طب قعد 10 ساعات 12 ساعه عمي من القعده قدام النت عايز اجره بعد ال 10 ساعات دول اقول له ها طلعت بايه؟ عملت ايه؟ استفدت ايه؟ انا قدر لي ربي ان انا اقعد عده مرات مع مجموعه من اكابر الاغنياء أكابر الأغنياء في مصر عدة مرات كانت العبارة اللي تكررت بالنص بقول له في الآخر إيه رأيك قال لي ملهاش لازمة ده إجماع في الآخر إيه رأيك يقول إيه ولا ليها أي لازمة اللي هي إيه الدنيا الجري وراها اللهك فيها اللي انتوا كلكم آمالكم العريضة انكم تبقوا زي دول قول نصهم حتى يا أخي ملهاش لازمة فعلا الدنيا دي ملهاش لازمة بس الخطر انك تكتشف كده بعد فوات الاوان انك تكتشف كده امتى اه يبقى هدف الدعوة ايقاظ الارواح اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين انك تنزعج الروح تصحى بقى ده اللي احنا محتاجينه هدف لدعوتنا ان الناس دي تصحى تفوق يعرفوا ان الدنيا ملهاش لازمه يعرفوا انهم هيموتوا وبعد الموت مفيش فرصه تانية يا جماعه الحياه دي فيها دور تاني فيها ملحق يعني طب فيها اعاده ممكن الواحد يعيد السنه ما بتتعادش خلصت يعني الراجل ده الله يعلم فين لكننا نعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يجأ بها في بطنه إلى يوم القيامة يبقى اللي مسك حديدة وضرب بها نفسه ببطنه يفضل في القبر إلى أن تقوم القيامة الحديدة في إيده بيعمل إيه خلاص أنت بقى متصور الباقي دلوقتي صح في فرصة إنه يقول أخ- يا رب أنا تبت خلاص أنا غلطان طب مش هعمل كده تاني في فرصة خلصت أه أنا خايف عليك لا تروح في واحدة من دول ومفيش فرصة مفيش فرصة يقظة الروح ازاي اليقظة هذه اليقظة محتاجة تحتاج إلى قوة روحية أنا قرأت في البحث بتاع أو البحوث بتاع النت دي كلام بعض التائبين ثم حاولت فعلا واقعيا إن أنا أدعو بعض المدمنين للنت في جلسات نقاش ودخول معهم على النت نفسه خرجت باللي انا بقول لك عليه ده اننا نحتاج ان اي احد يريد ان يتوب يحتاج إلى قوة روحية سبحان الله في درسين اسمهم سبيل المؤمنين اسمهم ايه؟ آه سبيل المؤمنين كنت بقول فيهم ان احنا لينا سلف لازم نمشي وراه لان من خواص هذا الدين ان لازم لك حادي لازم لك ايه يعني ايه حادي دليل لا السائق من ورا الحادي من قدام اللي يحدوك يشعللك يحركك الحادي ده أم السلف لأنهم مشوا الطريق ده قبلينا عرفوه من أوله من آخره عرفوه من أصوله ومن فروعه عرفوا السكة دي عرفوا الطريق فلازم نبقى شوف مشوا ازاي ونمشي زيهم بعضنا عايز يعيد من الأول بقول له ان الطريق اللي انت ماشي فيه ده اخره حيطة يقول لي معلش سيبني اجرب يا ابني اخره حيطة يمشي لحد دماغه ما تخبط في الحيطة ويرجع يقول لي فعلا صح مظبوط اخره حيطة كتير من الشباب بيعمل كده مش كده ولا انتوا مش معايا كتير من الشباب بيعمل كده انا بقول كده ان احنا مشكلتنا كده ابن الجوزي قال الكلام ده من زمان اللي هو موضوع ايه ان محتاجين قوة روحية لما قال من القلوب قلوب خلقت طاهرة وقلوب خلقت كدرة وإنما تصلح الرياضة في نجيب تفهمين طب صلي صلى الله عليه وسلم إنما تصلح الرياضة في نجيب الرياضة يعني الترويض يعني تجيب واحد مكسح وندربه عشان يدخل سبق ألف متر لا عشان يدخل سبق ألف متر ما ينفعش رجليه ما تنفعش صدره ما ينفعش مناخيره ما تنفعش محتاج انف واسع عشان ياخد شهيق يقدر يجري صح ولا لا تصلح الرياضه يعني انا هدرب حد على لعبه معينه هيلعب باسكت وهو ما ينفعش ما ينفعش فهو كده الطريق بتاع ربنا ده ينفع فيه ناس وفي ناس ما تنفعش الناس اللي ارواحهم قذره انا بقول ده اللي طلعت بيه من جلسات مع مدمني النت ان في ناس عندهم قوة روحية مجرد ما تستفز روحه يطير معاك وفي ناس في سفول في الهمة في دناءة ما نفسوش يبقى كويس لكن بجميع المقاييس المحاولات دي جابت نتائج ايا كانت فالشاهد ان احنا محتاجين قوة روحية تيجي منين القوة الروحية دي واحد الخلق الفاضل اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال لا يصرف عنا سيئها إلا أنت الخلق الفاضل محتاجين أصول الأخلاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق زي ما بقول الراجل اللي جه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أريد أن أزني الرسول قال له أترضاه لأمك قال لا أترضاه لأختك قال لا طيب لو قال آه إيه رأيك هي دي قضية الأخلاق وأنا قلت لكم أن أنا تعرضت لموقف زي كده تقول لي وأنت كل حاجة تقول لي أنا ما عشان أقول لك إن إحنا بنشتغل اشتغل أنت كمان ما بكلمكش من فراغ معديين قدام قدام قدام معهد الاورام معهد الاورام ده بتاع ايه بتاع السرطان وواد وبنت واقفين على الكورنيش فخبطت على كتف الواد كده اه والله خبطت على كتفه كده وشاورت له على معهد السرطان قال لي نعم قلت له لا ده المعهد ده بتاع السرطان قال طب ما انا عارف قلت له مش خايف قال من ايه قلت له من السرطان نسال الله لنا ولكم العافيه الشاهد يعني في الحوار قلت له يعني انت ترضى ان اختك تمشي مع واحد كده الوقفه اللي انت واقفها قال اه اه علاقه شريفه بريئه مفيش مشكله عادي طب اذا كان انسان ما عندوش اخلاق زي كده تعمل ايه عشان كده احنا محتاجين انشاء الخلق الفاضل دايما اقول ان الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم بيقول انما بعثت لاتمم لايه وتمم يبقى كانت أصول الأخلاق عند العرب موجودة والرسول عمل إيه تمم لكن الأمة للأسف الشديد الأصول منهدمة وبسبب الزفت ده اللي اسمه النت والقنوات الفضائية ليه اللي فيها التشبه بالغرب وتقليده هدمت أصول الأخلاق هدم لأصول الأخلاق النهاردة لما تدور على فين في أخلاقيات الناس الوفاء الكرم فين تلاقي المروءة والشهامة والنجدة تلاقي فين الغيرة فين سبحان الله العظيم أصول الأخلاق ما عادتش موجودة يبقى إذا أردنا يقظة الروح يبقى لابد من بعث الأخلاق لابد من بحث الأخلاق احنا عايزين جماعة الملتزمين يبقوا أحسن الناس أخلاقا زي ما قلت كده في الجود والكرم والوفاء والمروءة والشهامة والنجدة والشجاعة ورد السيئة بالحسنة واحتمال الأذى كل دي أخلاقيات مطلوبة في الإسلام مش عايز أطول عليكم اتنين النفس النبيلة عشان يقظة الروح صحوة الروح محتاجين نبل النفس للأسف الشديد إن اللي بيعيش لنفسه وشهواته وهمومه الشخصية يعيش بلا شك صغيرا إن حصل سعادة فسعادة سعادة صغيرة لا تتناسب مع مقدار ما فقد ده فقد حاجات عظيمة جدا للوصول إلى سعادة صغيرة حقيرة مؤقتة لا تساوي شيء أما صاحب النفس النبيلة سبحان الله شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تتبعت كده في مرة بس أنا أذكر منها الوقت اتنين فتهلل وجهه من السرور وكان إذا سر صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم فاللي أنا فاكرهم زي أقول لك موقفين كده الموقف الأولاني موقف كعب بن مالك لما ربنا تاب عليه شوف الرسول يقول لك هو كعب يقول لك فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يبرق من السرور فرحان بايه ان ربنا تاب على واحد يا ترى انت فرحك بتوبه ربنا على واحد ولا فرحك بالفلوس ولا فرحك بشهوه من شهواتك اقول لكم مساله شخصيه وما تضحكوش عليا زمان وانا صغير كنت صغير زيكم كده برضه زمان كنت فعلا أؤمن إن مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه إن فعلا فرحة النجاح في الدراسة دي أعظم فرحة في الدنيا بعد كده لما اتجوزت قلت لا لا لا ده فرحة الزواج لا أكبر فعلا ولما ربنا رزقني أول ولد قلت لا لا ده الفرحة بالولد إيه أكبر بعد كده اكتشفت إن كل ده كلام فارغ جنب الفرح بربنا الفرح بربنا انك تحس للحظة ان ربنا بيحبك او راضي عنك دي الفرحة الحقيقية وانا بقول دايما ان الدليل على انه بيحبك او راضي عنك انه يستعملك انه يشغلك فاكرين واحد صاحبي بحبه في مرة حس انه عايز يخرج مش عارف يقعد ركب العربية مشي كده واقفة مشي كده ما واقفة مشي كده يا رب طب عايز توديني فين أروح فين وداه واحد مسكين يساعده وصله كده لحد واحد مسكين اداله مساعدة الحاجات دي مش دروشة دي حقيقة أما تحس إن ربنا بيشغلك إنك الساعة واحدة بالليل وقاعد تقرا مش مش عارف تقرا ومش عارف تصلي ومش عارف تنام وتخرج مجرد ما تنزل من الباب تلاقي ولدين واقفين يا ابني انتوا واقفين بتعملوا ايه ما تيجوا نصلي ركعتين يقول لك يلا تروح مطلعه معاك وتصلوا وتقعدوا تتكلموا في الذكر يعيطوا يقوموا يدعوا لك لا لا لا مين اللي شغلك هي دي تحس ان ربنا بيحبك ان ربنا سبحانه وتعالى شغلك عشان يرضى عنك دي فرحة النبي ما تصلي عليه ان ربنا تاب على مسلم هي دي اعظم فرحة انك تفرح بان ربنا استعملك ان واحد يتوب على ايدك اعظم فرحة التانية ان الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان نايم اسامة ابن زيد وابوه زيد ابن حارثة جنبه ومغطيين وشهم ورجلهم باينه فجه واحد قفاء للأثر وقال هذه الأقدام بعضها من بعض قال الرجلين دول تبع بعض قالت عائشة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سر حتى استنار وجهه لأن كان شكل أسامة غير شكل زيد تماما كان ده أسمر وأفطس والتاني أبيض وطويل لما قال الاثنين دول اقدامهم من بعض خلاص يبقى ابنه الرسول فرح بنفي الشبهه عن رجل من المسلمين هي دي السعادات الحقيقيه النفس النبيله النفس النبيله اللي هي زي بقول لك كده ما تفرحش باكله ما تفرحش بان حد يقول لهم كلمه حلوه النفس النبيله بس زي ما قلت لكم كتير ان في الفاظ في الاسلام ما ينفعش تتفسر لانها لو اتفسرت تفسد واديتكم امثله قبل كده عن كلمه السكينه وكلمه قره العين وادي المثال الثالث النفس الايه النبيله اكيد انتوا فاهمين من غير انا ما اشرح يعني ايه نفس نبيله نمره ثلاثه في قوه الروح الايمان بالحقوق ومعرفتها كتير منا عايش لنفسه لأنا لذاته كل همه أنا عايز إيه إيه اللي يرضيني الإنسان اللي عايش لنفسه مش مهم زوجته تبقى مبسوطة ولا مرتاحة المهم هو مرتاح ولا لا مش مهم أبوه وأمه راضيين ولا لا المهم هو حاصل على حقوقه ولا لا مش مهم اخواته واخدين زيه ولا لا المهم ان هو ياخد مش مهم مش مهم حاجه في الدنيا ربنا سماه مجرم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه وايه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه هو عايز ينجو وكل الدنيا دي تروح في جهنم بس انا اطلع في ناس عايشين المعنى ده في زماننا عايز هو ينام على مخدتين يا ابني مخده ليك ومخده لاخوك لا لا مش مهم يعني اخوك ما ينامش ما ينام هو حر ينام ولا ما ينامش مش ده الموضوع امال ايه المهم انا انام شوف ممكن تيجي في ابسط الامور كده ازاي معلي التسجيل سنه يا ابني وطي شويه عشان الناس تنام عايز اسمع طب ما الناس عايزه تنام مش مهم يناموا المهم ان انا اسمع بتبان زي بقول لك كده في تكات صغيره النفس المهينة مش النبيلة القوة الروحية تكمن فيه ان هو يؤثر على نفسه وللمرة رقم 1256 تقريبا والله أعلم يعني قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف الرسول آخى بينهم يوم سعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف إيه اعلم أخي أنني أكثر الأنصار مالاً هذا مالي اقسمه بيني وبينك دي نفس نبيلة وده راجل يعرف الحقوق زي ما قلت لكم كده لو ان احنا اليومين دول اردنا ان نؤاخي بين فقير وغني اكيد الغني هيقول له اخي انت عايز كام ايه اللي يريحك يعني فلوس اهي خد ولا يهمك والله ما ازعل مش ازعل يا اخي وهو زعلان صح لكن سعد بن الربيع قال له أنا أكثر الأنصار مالا هذا مالي اقسمه التاني قال له إيه قال له يا أخي جزاك الله خيرا واجب عليك برضو والله يا أخي إحنا يعني متشكرين جدا وراح قاسم الفلوس لا أنا مش عارف أتعجب من سعد بن الربيع ولا أتعجب من عبد الرحمن بن عوف قال له بارك الله في أهلك ومالك دلوني على السوق فخرج إلى السوق فلم يلبث أن تزوج على كم على نواة من ذهب هي دي النفس الايه النفس النبيل هي دي الإيمان بالحقوق ومعرفتها إن مش مهم أنا لا مش مهم أنا المهم الناس المهم الدين المهم ربنا واحد آه، تقول له اللي- الشباب اللي واقفين على الناصيه دول روح اسمك ايه يا ابني؟ حسام الواد حسام ده حبيبي على فكره يعني. روح يا ابني اقف مع الناس دي يقول لا لا لا انا ما احرجش نفسي احرج نفسي مع الناس ليه اقدر آه، احرجوني بكلمه لا انا احرج نفسي لله ينفع ردوا علي ينفع كنت بقول لهم في الحج نتبهدل شويه لله يستحق ها يستحق ربنا ان احنا نتبهدل له يعني ولا ما يستحقش طيب ما نتبهدل لله شويه ما احنا اتبهدلنا الدنيا يعني ولا ما حصلش كتير لله شويه يعني ما عمركش يعني في جاهليتك يعني مشيت ورا بنت واحرجتك يعني خليها مره لله ان حد يحرجك حد يكسفك حد يردك حد يشتمك لله يستحق سبحانه وتعالى أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة الإرادة الماضية الإرادة الإيه؟ لما يقال سلاح ماضي يعني إيه؟ آه. إرادة زي السيف دي النفس النبيله تحكمش في شهواته عايز ينام لا مفيش وقت للنوم خلاص ما ينامش هيحصل ايه يعني لو ما نامش ولا حاجه كتير من الناس كان يتاخر المغرب ليه بفطر ما تفطرش هيحصل ايه لو ما فطرتش يعني ولا حاجه هي دي الاراده الماضيه ادام في شغل يبقى راجل راجل عنده اراده ماضيه كنت بعمل اختبار كده ل- لبعض أولادي شوية أسئلة يعني منها هل تستطيع أن تأخذ قرارا في ثوان قدامك حاجة لازم تاخد فيها قرار تقدر تاخد قرار في ثواني هي دي الإرادة الماضية تاخد قرار وتنفذه هم دول الرجالة اللي احنا محتاجينهم بقى يبقى رجل دين حامل للرايه مؤثر في مجتمع له دور في الواقع نفسه يبقى مع النبي محمد في الفردوس الأعلى الإرادة الماضية هي دي قوة الروح يبقى واحد عنده روح قوية تبقى إرادته آه افتكرت الوقت كانوا بيقولوا ماضية على إيه عربية يوصفوها يقول لك دي إيه ماضية تقول لها نسافر تسافر عايزين إرادتك تبقى كده خمسة التضحية وأنا قلت قبل كده كتير إن على الأقل في جانب التضحية إن يبقى الإنسان عنده استعداد للتضحية ده أقل حاجة إن يبقى عنده استعداد إنه يضحي بإيه؟ بإيه؟ بكل حاجة يعني يا جماعة دلوقتي احنا عندنا هنصلي ركعتين مثلا مثلا ما تخافوش ده مثلا طب آه، عندي ميعاد يا عم الشيخ ممكن آه، اعمل مكالمة لا مش ممكن تعمل مكالمة طب ده في ارتباطات ممكن تبقى مشكلة عندك استعداد تضحي هو ده الموضوع ضحي بالنوم تضحي بصاحب أو صديق أو صحبة أو مصلحة أو فلوس أو صحتك أو أكل أو شرب أو عندك استعداد ما في بعض الناس يقول لك أنا عندي استعداد أضحي بكل حاجة إلا الشاي معلش لازم أشرب شاي النفس النبيلة ما بتستثنيش قوة الروح لا تستثني ما يقولش عندي استعداد اضحي بكل حاجة إلا ما فيش إلا عندي استعداد اضحي بإيه بدون إلا بدون إلا مفيش إلا كل حاجة بس يرضى أنا نفسي إنه يرضى هو يرضى من بركات رمضان بقى وتأمل للقرآن قصة سيدنا إبراهيم في ذبح إسماعيل ربنا قال له اذبح ابنك سيدنا إبراهيم خد ابنه ورقده وحط السكينة في رقبته ربنا قال له بس خلاص ما تذبحوش يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا بس خلاص قال له يا رب مش المطلوب اذبح ابني قال له لا مش المطلوب تذبح ابنك المطلوب ان يبقى عندك استعداد تعمل كده هي دي ابتلاء الهمه ان ممكن ربنا يمتحنك في حاجه زي كده هو مش عايز منك بس امتحان يعني مثلا يديك فلوس ويبعت لك واحد يقول لك سلفني تقوم تقول له حاضر عينيا دي واحده تدخل تجيبه وتخرج ما تلاقيهوش فين يا ابني انا جبت لك الفلوس يقول لك لا خلاص قضيت قال لا يا عم انا جهزتهم لك يقول له مش عايز هي بس كانت مجرد ايه امتحان كتير تتعرض لمواقف زي كده ما تخافش الله لا يحب ان يعذب قال الله ما يفعل الله بعذابكم ربنا يستفيد ايه من تعذيبك ده بس بيمتحنك هتنفع ولا لا عشان كده قضية التضحية هو بيمتحنك هتضحي ولا لا الرقم اللي بعده الوفاء الذي تنبني عليه الثقة سبحان الله دايما لما يذكر الوفاء يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل وفيا لخديجة بعد أن تزوج تسعة وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويظل وفيا لأبي بكر بعد أن آمن به مئة وإثنى وأربعون ألفا من الصحابة حوله حواليه 142 ألف صحابي وبرضه أبو بكر هو ده الوفاء الوفاء ده تنبني عليه ثقة يعني ايه لما السيدة عائشة تقول للرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم إنك تكثر من ذكر خديجة وهل كانت إلا حمراء الشدقين عجوزا حمراء الشدقين قال بئس ما قلت إنها صدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها ورزقني الله منها الولد لما الرسول يقول لعائشة كده تنبني على هذا الوفاء ثقة عائشة في رسول الله صح ولا لا ما هو أدام وفي لدي يبقى إيه يبقى وفي ليا احنا دايما بنقولها في المثل العامي عندنا لما تلاقي واحد خان أبوه ولا خان أهله يقول اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في الناس اذا كان عمل كده في اهله هيعمل ايه فينا صح كده ولا لا هي كده يبقى الوفاء تنبني عليه ايه الثقه اثق فيك لما اشوفك وفي لشيخك اللي قبليه لكن لو انت جيت لي وبتشتم شيخك اللي قبليه يبقى يحصل ايه هتشتمني بكره فهمني ازاي يبقى الوفاء الذي تنبني عليه الثقه انا شفت ان انت بعت صاحبك يبقى بكره هتبيعني واصل هي دي قوة الروح إن الروح اللي فيها وفاء تنبني عليه الثقة أخيرا ده آخر عنصر في قضية بس القوة الروحية نجيبها منين القوة تجاه الأحداث أمام شهوات النفس وعلى تحقيق الغايات وأداء الواجبات احنا كل الكلام الليلة دي بنحاول نستجلب القوة الروحية نجيب قوة لأرواحنا الروح اللي طغت عليها المادة في هذا العصر حضارة المتع والشهوات قوة تجاه الأحداث قدامه بنات وقدامه عربيات وقدامه فلوس وقدامه لبس وزهو دنيا زاهية مزهزهة عينيه تزيخ ودماغه تضرب مش ده الراجل بتاعنا مش ده الراجل اللي ينفع مش ده راجل ربنا محتاجين صاحب الروح القوية قوة الروح تجاه الأحداث ما بيتهزش عشان كده الصحابة كانوا أقوى الناس روحا شو الحسن البصري أما يوصف الصحابة يوم يقول إيه ظهرت منهم علامات الخير في السيما والسمت والهدي والصدق السيما مش السينما سي اي ان لا السيما اللي هي المنظر الخارجي سيماهم في وجوههم من اثر السجود سيما يعني العلامه في اللغه سيما يعني علامه ظهرت في السمت والهدي احسن حد يفكر لما اتكلمنا عن التقسيط ان الراجل ده خد الطاقيه واللحيه ان الطاقيه واللحيه مش مهمين لا مهمين جدا احنا بس بنقول ان اللحية والطاقية مش هم الدين لكن اللحية والطاقية والجلبية من الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمت الصالح والهدي الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة جزء من النبوة وجزء من الرسالة السمت الصالح والهدي الصالح الرسول قال خيركم من إذا رؤي ذكر الله اللهم ذكرنا بك فلا ننساك لما تشوف واحد كده قلت سبحان الله ما شاء الله إذا شفته ذكرت الله يبقى ده من أحسن الناس خيركم من إذا رؤي ذكر الله عشان كده الصحابة كان شكلهم بيقول إن دول الناس بتوع ربنا دي نمرة واحد اتنين يقول وخشونة ملابسهم بالاقتصاد وممشاهم بالتواضع ومنطقهم بالعمل ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق ده بيتكلم على ظهور علامات الخير وخلي بالك في منطقهم بالعمل لما يتكلموا مش بيتكلموا بيعملوا مطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق وخضوعهم بالطاعة لربهم وانقيادهم للحق فيما احبوا وكرهوا واعطاؤهم الحق من انفسهم ظمئت هواجرهم ونحلت اجسامهم واستخفوا بسخط المخلوقين رضا للخالق شغلوا الالسن بالذكر بذلوا دماءهم حين استنصرهم وبذلوا اموالهم حين استقرضهم حسنت أخلاقهم وهانت مؤونتهم ثاني طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بتكلم عن ثبات الصحابة أمام الأحداث قوة القلب أمام الأحداث قوة الروح أمام الأحداث النهاردة شبابنا فيهم رعب ما تعرفش ليه فيهم خفة خفاف بيقع بسرعة ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا اللي بيشكي من البنات العريانة مفتون اللي بيشكي من معاكسات التليفون مفتون اللي بيشكي من ترف الدنيا مفتون الثابت مش شايف الحاجات دي كلها لأنها كلها تحت الجزمه اسمع وصف الصحابة تاني من كلام الحسن يقول ظهرت منهم علامات الخير في السيمة والسمت والهدي والصدق وخشونة ملابسهم بالاقتصاد وممشاهم بالتواضع ومنطقهم بالعمل ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى وانقيادهم للحق فيما أحبوا وكرهوا وإعطائهم الحق من أنفسهم ظمئت هواجرهم ونحلت أجسامهم واستخفوا بسخط المخلوقين رضا بالخالق شغلوا الألسن بالذكر وبذلوا دماءهم حين استنصرهم وبذلوا أموالهم حين استقرضهم حسنت أخلاقهم وهانت مؤونتهم عندي ست نقط سبعة في أصول الدعوة إلى الله اللي هي من أصول الالتزام وأجلها إلى اللقاء القادم أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان بس نخرج من هنا للذي بحاجة إيه هي استفدت أن هدفنا يقظة الروح وأن يقظة الروح تحتاج إلى قوة روحية وأن القوة الروحية تنبني على العناصر السبعة التي ذكرتها لك الخلق الفاضل النفس النبيلة الإيمان بالحقوق الإرادة الماضية التضحية الوفاء الذي تنبني عليه الثقة القوة تجاه الأحداث هذه سبعة عناصر تنبني عليها قوة الروح فليتك في أسبوع سبعة أيام تكون قد جربت في نفسك هذه العناصر السبعة اتفقنا؟ جزاكم الله خيرا وأنا أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله